السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمد وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي في الله كيف حال الثمرات في حياتكم كيف حال الثمرات ذوق الثمرات كيف حال ذوق الثمرات في حياتكم هل ذقت لا إله إلا الله هل ذقت حب النبي محمد ولذة اتباعه واتباع هديه والعمل بأفعاله وتحري سنته دؤت أنا المرة اللي فاتت استفدت في حلاوة طعم التوحيد ولا إله إلا الله ونفي الشرك وسد باب الذرائع إلى الشرك من تعظيم غير الله والغلو في أي, أي بشر غير الله ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أريد أن أركز هذه المرة في حلاوة اتباع النبي وجمال وجلال ومتعة طاعة النبي وتجريد الاتباع والسير على الهدي بلا خلاف هذه لذة ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يسيني مثلا انا دلوقتي وانا بصلي ارضي الناس اللي بيقولوا لي خفف والله ارضي الناس اللي بيقولوا لي طول والله ارضي نفسي وشهوتي احيانا اكون مستعجل اخفف واحيانا اكون فاضي اطول واحيانا اكون ارضي مين ما ارضيش حد ارضي ربنا اصلي زي النبي سواء الصلاه ورا النبي مثل صلاه النبي ديك وافقت هوايا او ما وافقتش وافقت هوى الناس او ما وافقتش انا زي النبي بس خلاص افعل افعال زي افعال النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بايه صلى الظهر ب 30 ايه في الركعه الاولى و15 في الثانيه بس كانت ركوعه وسجوده 10 تسبيحات بس خلاص واستمتع بدي استمتع بيها بافعال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سواء رضي الناس او سخطوا سواء رضيت او سخطت سواء وجدت قلبي ام لم اجده واستمر على ذلك وهلاقي قلبي حتما واحد قال لي انا لما بصلي في البيت بلاقي قلبي احسن من الصلاه في المسجد قلت له لو كنت انت بتصلي عشان مزاجك صلي مطرح ما انت عايز اما اذا كنت بتصلي طاعه فصلي زي ما ربنا يريد ارادك ان تصلي في المسجد صلي في المسجد هي دي عشان كده بنقول ايه ان الحكم للشرع مش للذوق احنا بندوق عشان نثبت الشرع نثبت الشرع نتبع الشرع مش بندوق عشان نعمل على مزاجنا ولا ولا على اللي يعجبنا ولا على هوانا ولا على رغباتنا واهوائنا وشهواتنا دقنا لا اله الا الله ودقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا النهارده ندوق حاجه جديده ندوق الصلاة والصلاة بقى لا يفهم الصلاة ولا يفهم الحاجة إلى الصلاة ولا يتذوق طعم الصلاة إلا اللي فهم العلاقة كيف تكون بين عبد ورب الصلاة صلة بين العبد وربه صلة غريبة وفريدة لا نظير لها ولا مثال سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا اللي عايز يفهم اللي عايز يفهم الصلاة يفهمني إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته اللي عايز يفهم يعني إيه صلى صلاة يفهمني يعني إيه واسجد واقترب يفهمني اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هي دي الصلاه هي دي الصلاه للي عايزين يفهموا صلاه اللي عايزين يتذوقوا صلاه للي عايزين يحسوا بالصلاه كانت آه، زوجتي بتقول لي عايز عايزه حج تاني قالت الحجه الاولانيه كانت اول حجه والواحد كان زي المدووش ما حسيتش يعني لو حجيتي تاني هتحسي طب ما انت كل يوم بتصلي خمس مرات حسيتي بالصلاه مش تاني بقى كل يوم خمسه هو ده المعنى ان ان بقول ايه ان اللي ما حسش في صلاه يحس في طب ما في ما جاتش في الثانيه في الثالثه طب ما جاتش في الثالثه في الرابعه ما جاتش في الرابعه في الخمسه ما جاتش في الخمسه بتوع النهارده بكره ما جاتش بكره بعده ما جاتش بعده الاسبوع الجاي ما جاتش في الاسبوع الجاي في الشهر اللي جاي ما جاتش في الشهر اللي بعده السنه اللي فاتت السنه الجايه ومع ذلك لا يحس الناس بالصلاه مع شديد الاسف ليه لان القضيه محتاجه ان احنا نفهم نفهم يعني ايه صله بين عبد ورب تامل في صفات الرب جل جلاله من قهر وقدره وقوه وعلم وخير ولطف ورحمه وكرم وجود واستجابه وقبول وقرب لا مزيد عليه واحاطه لا تكون الا له ان ربي بكل شيء محيط وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا انه بما يعملون محيط انت معايا محيط لما تع صفات الرب وكل ما نطق ب- وكل ما جاء في القرآن من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وبكل ما جاء من النعوت والأوصاف والأخبار والآثار عن الله تأمل في صفات الله وأسماء الله وافعال الله واحكام الله عشان تعرف ربنا ثم تامل صفات هذا الانسان عبد مربوب مقهور مخلوق فقير ضعيف ضعف وعجز وفقر وفاقه لا لا لا لا, لا انا عايزك بر... تبص برضو ايه للانسان بشموليه اكتر ها تبص برضو للانسان الى طموح الذي لم يعرف لاي مخلوق نهم نهم الانسان للماديات تفوق كل شره ونهامه عند اكبر حيوان يصل الانسان انت بعد ما عرفت ربنا بقى باسمائه وصفاته وافعاله واحكامه وافعال بص للانسان بقى اللي الى حاجاته المتعدده التي لا يشاركه فيها مخلوق اخر في كثرتها وتنوعها دقتها الى اماله ومطامعه التي لا تكاد تنتهي انظر الى الانسان في جبروته اذا ج... اذا قدر وطغيانه اذا تمكن ثم انظر في المقابل نفس الانسان الى غريزه الحب والحنان والخضوع والانحناء والمو... والموادعه لما يضعف شوف ذله بقى الانسان الانسان ها, ها لما يحن شوف حنانه و وفيوض مشاعره لما يكون الانسان بقى محتاج محتاج انه يبقى في خضوع دائم فربنا جل جلاله العظيم الجليل يشرع ويشرع له حاجة يبث فيها هذا الخضوع يطلع فيها هذا الحنان كنت بقول في قضية الحج ان ربنا جل جلاله لما شرع الحج او جعل الكعبه جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ربنا سبحانه وتعالى يقول واذ جعلنا البيت مثابه للناس الله جل جلاله العليم اللطيف الخبير الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير يعلم جل جلاله ان هذا الانسان الحساس محتاج حاجه يبث فيها حبه ويفرغ فيها همه ويطلق فيها العناء لعواطفه الجياشه لربه الذي لا يراه ولا يسمعه وانما يؤمن به فجعل الله هذه كعبه لنسكب عندها كل ما نملك من حب وعواطف لا لسه الانسان ربنا خلقه فقير محتاج بذاته من جواه كل انسان كل بشر مهما كان هذا الانسان محتاج يقول يا رب محتاجها هو محتاج محتاج انه يقول يا رب فالحج على فترات متباعده فشرع الله في دين الاسلام قضيه الصلاه ان ووزع الله هذه الصلاه على مدار ال 24 ساعه الظهر الصبح الاول في جوف الليل الظهر العصر المغرب العشاء الصبح ظهر عصر مغرب عشاء صبح صبح لكي لا ينقطع هذا الانسان عن الله لكي يقف دوما امام ربه الحق الذي لا يشعر شعور حقيقي دون اي ذره شك انه امام الذي خلقه ورزقه وهو القادر عليه والقاهر فوقه الذي اعطاه كل ما سال واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها قال الله وما بكم من نعمه فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون لما الإنسان يقف قدام ربنا كده ويبقى يعلم إنه واقف قدام ربنا أمام الله الذي يعلم الخواطر الدقيقة في ذهنه وفي صدره وفي قلبه وفي خواطره يقف في الصلاه وهو يعلم انه واقف امام الله الذي يعلم الامانيه الموؤوده المنسيه او الاحلام القديمه المطموره التي تخلى الانسان عنها او يئس من تحقيقها يبقى الانسان واقف قدام ربنا يعلم انه واقف امام الله الذي يعلم آآ آآ يعلم تفاصيل خواطر الانسان يغير عليها من نفسه فلا يشرك فيها القلب والعقل ويبقى عارف ان ربنا شايفها ويعلمها اللي يفهم الحته دي يفهم يعني ايه صلاه ولذلك الصلاه في الاسلام شيء عظيم جدا قال الصلاه عماد الدين صلي عليه صلى الله عليه وسلم عمود الدين الصلاه الصلاه فلما الانسان يفهم قضيه الصلاه لازم يفهم لازم يفهمها بقى من الاول من مقدمتها من المدخل من البدايه من الطهاره لان الطهاره من اسرار الصلاه الطهاره سواء كانت وضوء او غسل قبل ان يقف بين يدي الله لا وشريعه الاسلام اشترطت طهاره الجسد والثوب والبقعه المصلى عليها يبقى لازم جسده يبقى طاهر الثياب تبقى طاهره والمكان اللي بيصلي فيه طاهر واللي يفهم ده يعرف اسم الله القدوس القدوس اشترط الاسلام اشترط الشرع انك قبل ما تقف تصلي تتوضا طهاره الاعضاء وايضا طهاره السر طهارة السر أن يقدم التوبة إزاي لما قال لك ردد الأذان تسمع الأذان تقول الله أكبر أكبر ودايما أقول لك ربنا أكبر من إيه؟ الله أكبر أكبر من إيه؟ ما تقوليش من كل حاجه لا حدد انا اريدك ان تعتقد ان الله اكبر منك من شهواتك من اهوائك من همومك اعتقد كده طلعها حته حته طلع همومك كده وقول الله اكبر منك من هذه الهموم الله اكبر من مرضك اكبر من زوجتك وولادك وابوك وامك اكبر من مشاغلك الله اكبر اكبر من مشاكلك اكبر من شغلك ومستقبلك وحياتك الله اكبر اكبر من مشروعك الكبير واحلامك المستقبليه الله اكبر فلما يبقى عندك الله اكبر كل ده بقى شش ورا الله اكبر وانطلق الى الله لكن ما ينفعش انك تقول الله اكبر وتقدم حد على ربنا ما ينفعش مش هتنفع ويبقى عندك حاجة أكبر هم أكبر مشاغل أكبر حاسس بخطر أكبر مفيش سبحان الله العظيم يذكر أن المأمون الخليفة المأمون آه ابن هارون الرشيد يعني له قصص كتير قوي آه يبقوا فكروني اقول لكم حاجه من طرائفه لكن خلاصه الكلام دلوقتي انه المامون كان احيانا كده له اشياء هنات فقال يا رب ان ذنوبي عظيمه ولكن يسير من غفرانك يذهب معه عظيم جرمي وانا ابتغي يسيرا فيسر لي الغفران لما بلغ هذا الكلام اظن الحسن البصري او حد من من العلماء قال هذا الكلام يكتب بالذهب قال له يا رب انا طالب حاجه صغيره قوي وبسيطه قوي من عندك انا صحيح ذنوبي كبير قوي بس لو شويه مغفره صغيرين منك يضيعوا كل ده هي دي لما احس ان ذنوبي وان عظمت فالله اعظم ومغفرته اعظم وعطاؤه اكبر الله اكبر لما تحس بالله اكبر دي دي تمهيد بسيط واقعي سريع للدخول قبل الصلاه اشهد ان لا اله الا الله كنت بقول ان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم شرع ان الانسان يقول كل يوم الصبح عشر مرات بعد صلاة الصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وبعدها في اذكار الصباح 100 مرة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير 100 مرة يبقى 110 مرة قبل ما تخرج تروح شغلك قبل ما تخرج للدنيا وللناس والأكل العيش 110 مرة تكرر على نك أن الذي يحيي ويميت مين الله أن الذي يعطي ويمنع مين الله أن, أن الذي على كل شيء قدير مين الله تخرج بقى تشتغل تفكر ان حد هيديك وحد يمنعك يا ابني ما انت قلت لا اله الا الله مين اللي هيديك ومين اللي هيمنعك مين اللي هيضرك ومين اللي هينفعك انت مش قلت لا اله الا الله يا عم صل على النبي بقى والسلام عليكم ورحمه الله